إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كنا تكلمنا في المرة الماضية عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكرنا أن العلماء نقلوا في كتبهم الإجماع على هذا الوجوب وتعريف الواجب عند علماء الأصول هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام وهذا يعني أن المقصر في الاتيان بالواجب آثم أن المقصر في الاتيان بالواجب آثم إلا أن يقوم عذر كل الواجبات لا تسقط إلا بأعذار معتبرة وقول العلماء بأعذار معتبرة أي يخرج منها العذر الموهوم في بعض الناس قد يتوهم شبهة فيسقط الواجب بها وهذا لا يجوز إنما يسقط الواجب إذا كان العذر معتبرا فعدم الاتيان بالواجب يبقى صاحبه إيه آثم ونحن نعلم من الأدلة القطعية أن المرأة سيسأل عن فعله يوم القيامة وأول ما سيسأل العبد عنه يوم القيامة عما أمره الله عز وجل به على سبيل الحتم والإلزام وعما نهاه عنه على سبيل الحتم والإلزام يبقى الواجبات والمحرمات كلها في طاقة العبد إما أن يفعلها وإما أن يجتنبها الذي يطلبه الله عز وجل من العبد على سبيل الحتم والإلزام لابد أن يكون العبد مطيقا له أن الله عز وجل تكفل بدفع الحرج عن عباده قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فالقصد أن ما أمر العبد به على سبيل الحتم والإلزام فهو في مقدوره أن يأتي به وكذلك ما طلب منه الكف عنه فهو في مقدوره أن ينتهي عنه فيسأل العبد عن هذا يوم القيامة ابتداء وسؤال العبد عن فعله أمر متواتر في النصوص القرآنية وفي نصوص السنة النبوية قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون و قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال بعض العلماء حتى الضحكة تكتب لأن القول عند العلماء ما كان بحرف وصوت ما كان بحرف وصوت فإذا قهقه الرجل فهو عبارة عن حرف وصوت دفع هذا الحرف إلى الخارج فصار مسموعا فصار مسموعا ويكون هذا الحرف والصوت في حق الأخرة عن طريق الإشارة عن طريق الإشارة فهذه الآية تبين أن العبد ما يلفظ من قول أي قول كان إلا لديه رقيب عتيد يسجل عليه أقواله ويسجل أفعاله وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أنه وكل بنا ملائكة كرام يكتبون الذي نعمله إذا كان الأمر كذلك فلا شك بعد ثبوت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل سيسأل كل عبد عن عمله ومنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسألة ليست مقتصرة على العقاب يوم القيامة إنما هناك عقوبات عاجلة هناك عقوبات عاجلة من العقوبات التي يعاقب بها الإنسان إذا ترك هذا الواجب اللي هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطبع على القلب يطبع, يطبع الله عز وجل على قلب التارك لهذه الشعيرة العظيمة كما في حديث حذيفة ابن اليمان وهذا الحديث رواه الإمام مسلم قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره قالوا نعم قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة قالوا أجل قال لا ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر قال حذيفة فأسكت القوم أي سكتوا وهذا من تمام علمهم ومن تمام ورعهم أنه لا يتجاوز ما يعلمه كما قال ابن عباس قد أفلح من انتهى إلى ما سمع فأسكت القوم أي سكتوا ولم يتكلموا ليه لأن ليس عندهم علم فقلت أنا فقال لله أبوك وهذا دعاء له أي آه يعني آه لله أبوك معناها آه لله در أبيك أنه أنجب مثلك هو ده المقصود بكلام عمر لله أبوك يعني يرحم الله أبا أنجب مثلك فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك هذا الباب أن يكسر فقال عمر أكسرا لا أبا لك أي أيكسر كسرا لا أبا لك فلو أنه فتح لعله يعود أي يعود كما كان قلت لا بل يكسر وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط ليس بالأغاليط يعني أنا ما قلته من قبل نفسي بل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القدر الأخير وإن كان موقوفا في ظاهره ولكن قوله حديثا ليس بالأغاليط يدل على أنه مرفوع يكسر أم يفتح هذا الكلام ما هو حوار بين حذيفة وعمر قاله عمر قاله حذيفة من كيسه لا وطبعا الإمام مسلم رحمة الله عليه لما ساق الأسانيد ساق ثلاث أربع أسانيد لهذا الحديث وذكر في آخر إسناد تفسيرا لقوله ليس بالأغريض قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن هذا القدر من الحوار الأخير بين عمر وبين حذيفة كان مرفوعا فهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل يطبع على قلبه فننظر في هذا الحديث آه الذي ابتدأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسؤال الصحابة عن الحديث الذي يذكر الفتنة فبادر القوم فذكروا قالوا نعم سمعنا قال علكم تعنون كذا وكذا وهذا من فراسة عمر بن الخطاب أنه توقع الذي يحفظونه فوافقوه على هذا الظن فقال لا فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام الصدقة وهذا الكلام موقوف على عمر بن الخطاب لأنه ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قاله من عنده ولكن الأدلة الكثيرة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعضد هذا المعنى فتنة الرجل في أهله وولده كأن مثلا يحب الرجل ابنه ابن من أبنائه يحبه جدا فمثلا كان يعطي هذا الولد أشياء خاصة به ساعات الأب مثلا يعطي ابنه مثلا حلاوة يديله مصروف زيادة عن بقية إخوته صح هذا لا يؤثر ولكن لأنه بيحب الولد ده فيقوم إيه يخصه بشيء من ذلك طب هو وقع في مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام اعدلوا بين أولادكم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم حتى العدل يكون في القبل العدل يكون في الابتسام واخد بالك لا سيما إذا كان الأولاد في البر سواء في البر سواء يعني مثلا ما زالوا أطفالا صغارا ولم يظهر منهم عقوق وانت لما بتأمر الولد الصغير بيستجيب فلم يظهر منهم عقوق فانت تقوم تميز ولد عن ولد وقاعد في المخالفة دي طب هذه المخالفة ايه الكفارة بتاعتها الكفارة بتاعتها لو انت صليت بالليل لو انت تصدقت لو انك صمت صيام تطوع فانت بتحصل حسنات وهذه لو اعتبرناها سيئة والمسألة في الاخر مسألة موازين تسلط بقى الحسنات على السيئات تاكلها او توزن هذه بتلك ويعمل مقاصة وبعدين ايه اذا فاضل لك حسنات ماشي فضل عليك سيئات يبقى يؤاخذ المرء بها فالقصد حتى لو انسان مثلا ظلم جاره هذه المظالم يستطيع المرء أن يخرج منها فكل فتنة تكون على الإنسان في أهله في ماله في جاره فهذه تكفر بأعمال البر ما لم يكن هناك طبعا من المظالم التي تكون بينك وبين العباد لابد من إرجاع هذه المظالم إلى أهلها أو تسقط باستسماح المظلوم لكن قصد عمر بن الخطاب الفتنة التي تموج كموج البحر وإنما شبهها بموج البحر لأن البحر كان مرعبا عند العرب وأمواج البحر من صفاتها التتابع إنها متتابعة وكثيرة ولا تهدأ يعني بعضها يتبع بعضا فلذلك عبر عنها بموج البحر فلما سكت القوم قال حذيفة أنا فكأن عمر كان يستحثه على أن يسرع بذكر ما عنده فقال لله أبوك يعني إيه بسرعة قل ما عندك فقال حذيفة هذا الحديث الخطير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا تعرض تعرض دي معناها ايه التأثير في جانب القلب يعني كتأثير الحصير في جنب الإنسان يعني أي أن الفتن تؤثر في جانب القلب كتأثير الحصير في جانب الإنسان إذا نام عليه عودا عودا هذا هو الضبط الأشهر في عودا عودا وفي عودا عودا عودا عودا أي أنها تعود يعني إيه تذهب وتعود واخذلك وعودا عودا أي أمر المرء أن يتعوذ منها كما لو قلت اللهم غفرا اللهم غفرا فكذلك عودا ولكن الضبط الأشهر بضم العين المهملة وفتح الدال المهملة أيضا عودا عودا وهو العود المعروف أي أن الفتن تعرض على القلوب كما أن الرجل إذا أراد أن ينسج الحصير نسجه عودا عودا وهذا يدل على تمكن هذه الفتن وعلى خطورتها وشدة تأثيرها في القلب فهذه الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها وهذا التعبير له دلالته أشربها تعز الإسفنجة لما تشرب الماء فلا تبقى ذرة منها إلا شربت الماء وهذا يدل على تمكن الفتن من القلب قلب يعني شربها بالكامل أشربها فأيما قلب أشربها كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وهذا أقوى في تمكن الفتنة من القلب أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما قامت سماوات الأرض الصفا اللي هو الحجر الأملس الصلب مش المقصود كلمة الصفا بيان إنه, إنه أبيض لامع لا إنما المقصود إنه مصمت بحيث أنه لا يمص الماء وحجر الصفا ده اللي هو الحجر الذي لا يتفجر الماء من خلاله زي حديث ايه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا من ضمن ال- ال- الانواع الناس قال ومنها اجادب امسكت الماء طب الاجادب دي اللي هو ايه الصخر المصمت الذي لا يتخلله الماء لا بيطلع مية ولا بياخد مية قلب أبيض مثل الصفا وكمان أملس فدي في خاصيته ألا يعلق به شيء ابن القيم بيقول سألت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة وأكثرت له الإيراد من الشبهات في مسألة ما ولعلها كانت مسألة القدر قال فوعظني موعظة ما انتفعت في حياتي بموعظة كهذه الموعظة قال لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة يعني كل ما تمر بشبهة ياخدها ولكن اجعل قلبك مثل الايه الزجاجة ملساء لا يعلق بها شيء لأن كثرة الإيرادات في هذه المسائل المشكلة بفت عليك مشاكل وليس لها حل يعني مسائل القضاء والقدر بلاش حل ليه الفاسق معاه فلوس وانا رجل خير ليس معي مال شايف الناس بتموت حولي وانا لو عندي مال انا ساعطي الناس طب الفاسق ده ليه معاه مفيش اجابه مش اجابه مقنعه لك خلاص طيب طب ليه الولد اللي عمال ي- ماشي على حل شعره وعمال يعاكس النساء والبتاع ده وعنده موتوسيكل على الشاطئ 30000 جنيه أبوه جايب له موتوسيكل عشان الرمل يلعب بيه كده على الرمل وبتاع 30000 جنيه يجوزوا كام واحد عندنا؟ ست واخد بالك كل واحد ياخد له 5000 جنيه يتجوز ويلم حاله بال 5000 جنيه وده 30000 جنيه موتوسيكل شاطئ يلعب بيه واخد بالك في الأفراح والليالي الملاح يصرف خمسة مليون جنيه في ليل واخد بالك هو طبعا اللي خمسة مليون جنيه ده هو بيقول لك انا بصرف خمسة مليون وبعمل صفقات مع كبار المسؤولين في الفرح ده ب 100 مليون فهو يقول لك انا هحسبها كويس وانا خمسة مليون مش رايح على الارض زعيد فلان وفلان وفلان وعلان واللي بايدهم القرار وقعدنا وبتاع وموظف القصه ومش عارف ايه امضي اعمل لي تخصيص ارض اعمل لي تخصيص مش عارف ايه الكلام ده واخد بالك تشوف الناس دول وتسأل ليه لا يوجد جواب يشفي قلبك طب كتر الاعتراضات دي اخرتها ايه اخرتها التسخط في النهاية سؤال وعلامة استفهام مفيش جواب والسؤال الثاني برضه مفيش جواب والثالث مفيش جواب والمية مفيش جواب فلما تكثر من هذه الإيرادات مع عدم وجود جواب مقنع النتيجة ايه ان هذا يؤثر على القلب فانت اعمل ايه بقى اجعل قلبك مثل الايه الزجاجة ترى ما بالداخل ولكن الزجاجة ما بتشربش شيء من داخلها ابدا ملساء ولا تجعل قلبك مثل ايه الاسفنجة فابيض مثل الصفا يعني لا تؤثر في الفتن تمر عليه وتلابسه ولكن لا يدخل شيء منها فيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض طيب ليه بقى لا تضره فتنة لانه اول ما رأى الفتنة انكرها واحنا يهمنا في المقام الاول انكار القلب لان القلب اذا انكر بحق تأبى الجوارح مخالفته تعرفش تخالف احنا بنقول لسائر المسلمين أنتم مسؤولون في الجملة عن انتشار المعاصي بينكم واحد عاصي مش قادر أغير بإيدي ولا بلساني طيب غيرت بقلبك ما ثمرة التغيير مفيش طب انت انكرت عليه ليه بتجالسه ليه بتجامله لماذا تزوره ما هو كون قلبك يأمر رجلك انها تمشي عشان تروح تزوره اما انك تواسيه في مصيبة او تجامله في افراح وهو القلب بقى اللي امر الرجل انها تمشي لان هو الملك وهو الامر واذا انعقد عزمه على شيء نفذت الجوارح على, على طول يبقى هذا الرجل اللي هو بيشغل الموسيقى وراجل بيشغل الافلام ومشغل التلفزيون طول الليل وقرفك وانت قلت له يا اخي اتق الله ولا تؤذيني برضه مصر يقرفك واخد بالك؟ انت لقيته على السلم ترك عليه السلام ليه بعد ما وعظته وبرفق طبعا وحلمه وسلكت الاداب المرعيه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي سوف نذكرها في المره القادمه ان شاء الله يعني سلكت الاسباب الصحيحه ووعظته وامرته ونهيته وكنت بشوشا وحليما ومحبا لنجاته وسلامته من هذا المنكر ومع ذلك بان لك في النهاية ان الرجل مصر على موقفه مش عبر القصة دي كلها خلاص حينئذ ينعقد القلب على الانكار اول ما تلقى على السلم ما تسلمش عليه لا تلقى عليه السلام اتزنق وقع في ورطة والكلام ده ممكن ما تساعدوش خلاص ممكن ما تساعدوش نوع من الايه من الزجر بس الكلام ده برضه له ضوابطه له ضوابطه إذا كان هذا يؤثر فيه إنك أنت إذا تركته وانجمعت عنه وهجرته يوم ده يؤثر فيه ويفت في عضده فيرجع يقول لك يا فلان أنت لماذا هجرتني؟ لماذا لا تلقي عليه السلام؟ فتقول له يا أخي لأنك عملت كذا كذا كذا يقول لك خلاص أتوب إلى الله مما فعلت. لكن إذا كنت عارف إن هو إذا أنت مثلا هجرته أو لم تلقي عليه السلام يعلي الرجل وشغل بقى وجيب بقى العيال وبتاع ويعمل سهرات وقهقه طول الليل والكلام ده يبقى انت ارتكب اخف الضررين وبلاش انك انت ايه تثيره لكن القصد ان اذا اذا بعد رعايه المصالح والمفاسد في المساله انعقد القلب على هجره او على انك انت تجتنبه او انك انت لا تساعده افعل خلاص هو ده معنى الانكار الانكار انك انت لا تلابس ما انكرته بنو إسرائيل لعنهم الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لأجل هذا لعنهم الله عز وجل وطردهم من رحمته وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فسوى بينهم لمجرد أنه جالس وبيسمع المنكر ويسمع سب الله ورسوله ومع ذلك لا يقوم ولا يتمعر وجهه ولا يغير فقوله صلى الله عليه وسلم فأيما قلب أنكرها والقلب يا أخوانا حساس للغاية حساس الغاية ما من منكر إلا وقلوب العالمين تنكره لكن في ناس بيستعبطوا يبقى قلبه من جوه وجعه ودوس ويمشي كأن المسألة ما فيهاش حاجة وهو عارف كويس جدا ان فيها منكر وقلبه وجعه من ناحيته قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره هو عارف تماما ان ده منكر لكن يلقي العذر لا لا لا, لا اصل انا ما اعرفش انا اول مره اسمع بالكلام ده ده انا كنت فاكر ان المساله غير كده وهو من جوه عارف كويس جدا انه كذاب ادي معنى الايه بل الانسان على نفسه بصيره مش حد يكذب على نفسه ابدا والقلب حساس بطبعه قلب حساس ينكر المنكر ينكره واخد بالك لكن قد لا يجد الإنسان برهانا على ما في قلبه من المنكر إن ده منكر يعني لكن هو من جوه ينكره فيبقى إذا أنكر القلب أي شيء من المنكر يراه يظل سليما إذا فشت المعاصي زي التبرج مثلا الموجود في الشوارع والأسواق والحوانيت كل مكان تجد النساء المتبرجات اللي بيحصل مع طول المدة إيه؟ ان لما بترى هذا المنكر لا يقشعر قلبه ليه ألفت هذا المنكر لأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السكنة في بلاد الكافرين لأجل هذا بلاد الكافرين المنكر فيها مقنن وبكل أسف انتقل هذا القانون إلى كثير من بلاد المسلمين في بلاد من المسلمين دخلتها يقول لك شوف انت عايز تروح الجامع وتصلي تربي لحيتك تلبس قميص حر وانت جاي الجامع لقيت واحد بيشرب خمر مالكش دعوه بيه هو يشرب خمر وانت تعبد ربنا لكن اذا تعرضت له يبقى ده تعرض للحريه الشخصيه فهتقع تحت طائله الايه؟ طائله القانون فبعض المغفلين يقول لك في البلد الفلاني كان الانسان امن على نفسه لا في ملاحقات ولا في مضايقات ولا في اي حاجه كان بيروح المسجد وبيعمل محاضرات وقول زي ما هو عايز في الجامع واخد بالك ولا احد يلاحقه طيب اطلع وقول زي ما انت عايز بره ما يقدرش يبقى ده يعني فسد في بعض البلاد ما بين امارتين في البلد دي شارع الاماره اللي على اليمين بتصنع الخمر والاماره اللي على الشمال بتحرم الخمر فاذا واحد أخذ إزازة الخمر وأما عد الشارع وشرب القانون لا يعاقبه إذا أما عد الشارع ناحية الإمارة الثانية يتمسك ولو الشرطة بتاعة الإمارة اللي بتحرم الخمر واقفة على قارعة الطريق ناحية الإمارة دي والتاني أما عدى الشارع بس وقعد يشرب قدامهم ما يقضوش عليه ليه قال لك أصل دي بقى حدود دي بقى لها قوانين ودي لها قوانين شوف المسألة تصل إلى مثل هذا الأمر الذي ينكره أي إنسان عنده مزحة من الإيمان لكن قال لك دي لأنها زي الدول فده نوع من الاعتداء فبلاد الكافرين الإنسان يفعل فيها ما يريد بشرط أنك أنت لا تتعرض للآخر لأنه له حرية شخصية زيك بالظبط إذا هناك حرية الفساد وهناك حرية التدين وطبعا حرية مش مطلقة في الآخر كل واحدة من دول لها سقف وإن كان سقف الفساد أرفع خلاص يبقى إذا يا إخوانا مطلوب إن أنت القلب ينكر طب القلب ينكر إزاي إنك أنت ما تورطوش في إلف العادة يقعد في المنكرات ليل نهار ليل نهار فإذا به مع طول الوقت لا ينكر المنكر الذي كان ينكره أول مرة هو ده بقى القلب الصافي الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض يبقى طبعا عشان أحمي نفسي أعمل إيه لا ألابس أماكن المنكرات حتى وإن كنت أريد أن أعمل عملا مباحا بكل أسف بعض الطبقات العليا أولادهم بيلتزموا يوم عايز يعمل فرح يوم يروح فندق خمس نجوم يقول لهم ما فيش خمور ما فيش اختلاط طب ما انت جيت الفندق اللي طول عمره فيه خمور وزنا واختلاط وكل حاجة ما الذي دعاك ان تأتي الى مثل هذه الاماكن التي يسخط رب العالمين عليها ويبغضها وانت بتأمن ان الفندق ده يتهد عليك والانسان ذاهب الى مثل هذه الاماكن يقول لك اصل احنا لينا مستوى اجتماعي معين والحكايه والروايه ويدخل في المساله دي. اهو ده له تاثير على القلب. لكن انت تلابس اماكن التي يعصى الله عز وجل فيها اختيارا من قبلك. اللي بيروح المصايد يقول لك انا رايح لا بلبس مايوه ولا بلبس منيجيب ولا الكلام ده وبروح بس اشم ايه؟ اشم هوا. طيب طب ما انت ذهبت الى المصيف باختيارك وعينك ستقع على هذه ال- الاجساد العاريه يقول لك يا اخي طب ما الشارع برضه فيه ناس متبرجات والكلام ده طبعا لا سواء الشارع انت مضطر انك انت تمشي فيه ما تستغناش عن المشي في الشارع ومع ذلك انت مامور في الشارع ان تغض بصرك لكن انت غير مضطر انك انت تروح المصيف برجلك فازاي يسوي الانسان بين ان يذهب الى اماكن الفسق والفجور باختياره وبين انه مضطر انه يمشي لا سواء هذه تختلف عن تلك خلاص يبقى احفظ قلبك من اماكن الفساد واللهو والمجون علشان القلب ايه لا يقتله الف العاده اللي هو المرض الفتاك اللي بيغتالي القلوب وعلى المقابل ولانك انت لا تستطيع ان تعيش وحدك لابد ان يكون معاك رفقه طيبه صالحه دايما معاه حتى تقل قبائحه وطبعا انتم كلكم عارفين حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان في قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا وكيف ان الراهب امره ان يترك ارضه ارض السوء ويذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات يبقى ايما قلب انكرها يبقى لابد ه- هذا القلب ان ينكر دائما يبقى ده القلب ابيض مثل ايه الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض انما كل واحد يقول وانا مالي طالما ان انا لم اقع في المنكر بنفسي خلاص ما علي لا ده النار اذا ها اذا هاجت في بيت ولا في بلد لا تفرق ما بين البيت اللي هاجت فيه وبين البيت البجاور قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي لا تصيب خصوص الذين ظلموا ولكن تصيب أيضا الذين سكتوا فالنبي صلى الله عليه وسلم في القلب الثاني يقول أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وصف القلب ده إيه كالكوز مجخية مجخية يعني منكوسة طب لما يكون الكوز منكوس ممكن تعبي فيه ميه ما ما تقدرش تعبي فيه بقى الا على مذهب جحا ها راح يجيب كيلو زيت ففاضل قد كده على الكيلو قام قال له طب حط في قعره وقام قلبه عشان ايه عشان ياخد الايه ياخد بقيه ال ها فكب الايه كب اللي في ال- الاناء واخد بالك كالكوز مجخية اي لا يستوعب شيئا لا يع- لا يحتوي على ايه على شيء منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه يا زي العوام مثلا لما اتورطوا بالفتوى ان فوائد البنوك حلال تيجي تكلمه هواه انه يحط الفلوس في البنك فعمال يجيب ادله وعمال يتكلم ليل نهار على ان الفوائد حلال مين اللي حركه هواه هو عايز كده لانه محتاج لكده برغم اننا حاكمنا العوام هؤلاء الى مذهبهم هذه في اكثر من مساله فتناقضوا يعني لما كنا بندعو الى السنه ولا زلنا في مثلا جزئيه معينه انه لا يحل لك ان تفعل كذا وكذا يعني مثلا حل مساله اللحيه فلما نيجي نتكلم على مساله اللحيه يقول لك يعني كل العلماء دول ما قروش الحديث اللي انتوا قراتوها ولا عارفين الكلام اللي انتوا بتقولوه ولا ان الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والالزام ولا ان صيغه افعل تفيد الوجوب ولا الكلام ده، كلهم عارفين الكلام وهل ما عندهمش تقوى كده عشان يردعهم عن مس... عن هذه المعصيه مساله حلق اللحيه والكلام ده واخد بالك فانتوا ليه متعصبين وليه والشيخ فلان الفلاني اللي كان بيفسر لحيته كانت ايه برضه قد حبات الرز كده برضه واخد بالك ازاي؟ زي ما يكون ميت له ميت. ولسه زعلان عليه بقى اسبوع ما حلقش مثلا. هي دي اللحى، لكن اللحى الطويله العريضه اللي انتوا بتعملوها دي جبتوا الكلام ده منين؟ ويقعد ايه؟ يجادلك في المساله دي. ويحتج عليك بالكثره اللي هي بترتكب مثل هذا الأمر وإن الكثرة دي مش ممكن تكون على ضلال طيب يبقى إذا المجامع العلمية والفقهية وفي إذا كان في السعودية ولا كانت في الأردن ولا كانت في الكويت ولا كانت في الإمارات ولا في المغرب دي كلها مجامع فقهية انعقدت بخصوص هذه المسألة واخد بالك واتفقوا على تحريم فوائد البنوك فتخيل إنسان لا ينطلق إلى عمل إلا من هواه إيه الشر اللي ممكن يجمعه ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فهذا إلهه لأن من من خصائص الألوهية التشريع فهذا الرجل ما انطلق من الشريعة إنما انطلق من إيه؟ من هواه السبب إيه؟ كالكوز مجخية مفيش في الفراغ بتاعه حق خالص ولا عنده استعداد يستوعب شيء من الحق لأن ما عندوش فراغ ياخد فيه الكوز بتاعه اللي هو قلبه إيه؟ مقلوب فأنا لما أحب أحط في حاجة لازم يكون معدول كده عشان أقوم أحط في حاجة لا ده مقلوب فما فيش فراغ ياخد حاجة فهو إذا هو الذي يحركه فده كله سببه إيه أنه ترك إنكار المنكر ثم ترك إنكار المنكر ثم ترك إنكار المنكر حتى صار جبلا يبقى أنت إذا رأيت منكرا استعظمه ولو بقلبك ما تفوتش المنكر ابدا حتى لو بقلبك مش عايز تدخل في مشكله مش عايز تستخدم ايدك مش عايز تستخدم لسانك انشر بقلبك واستغفر الله تبارك وتعالى من السماع ان ودنك سمعت مثل هذا المنكر ولا مانع انك انت تروح تتصدق وتعمل اعمال البر ان ودنك وصلها هذا الكلام المنكر فاذا علم الله عز وجل ذلك منك صان قلبك فاذا الإنسان إذا ترك إنكار المنكر يختم الله عز وجل على قلبه ثم في تتمة الكلام بين حذيفة بن يمان أن عمر بن الخطاب هو القفل كما في الرواية الأخرى الصحيحة لهذا الحديث وأن عمر كان يعرف أنه الباب كما يعرف أن يعني الليلة دون غد واخد بالك ولكن ما واجه عمر بن الخطاب قال يعني رجل يقتل او يموت ما حبش يقول ايه انه يقتل حتى لا يواجهه بما ايه بما يكره يقتل او يموت وطبعا في بعض العلماء قال لك ان الشك تلقاه هكذا حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا بنقول ان هذا خلاف القاعدة اذا وقع شك في كلمة في حديث فالاصل ان ينسب الى الطبقات الدنيا من السند يعني اذا كان هنقول الذي شك الصحابي ولا التابعي يبقى التابعي التابعي ولا تابع التابعي تابع التابعي وانت نازل واخد بالك انما الشك لا ينسب في الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا صرح الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه الكلمه او تلك اذا العقوبه الاولى هي الختم على القلب او الطبع على القلب العقوبة الثانية الهلاك العام ان اذا اهملت الجماهير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرضت للهلاك العام وفي هذا حديث رواه الامام البخاري في صحيحه والترمذي واحمد من حديث النعمان ابن بشير ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة ثم استهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين من أسفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلى فتأذى رجل من هذا الوضع وأخذ فأسا وجعل ينقر السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي أطال عناد فأنتم ظهر على وجوهكم علامات الضجر وأنا لا أريد أن أزعجكم وفي اللفظ الآخر فقالوا الجماعة الأسفل لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا إذا تقدير المسألة لا يرجع إلى الفرض الرجل من دماغه كده أخذ الفأس وآيه نقرة أراد أن ينقر نقرا في ملكه ما لك قال تأذيتم بي طيب الدافع انه ينقر النقر ده دافع حميد ولا دافع قبيح حميد مش عايز يؤذي الناس دافع حميد لا يريد ان يؤذي احدا ما يقصدش يضر حد بس مخه على قد واحد مخه صغير وبيتصرف انطلاقا من هذا التفكير وهذا المخ فلو انهم تركوه قالوا اه هذا نصيبه هو حر لهلكوا جميعا اذا قد يفعل المرء شيئا يهلك به الجماعة واحنا نفهم من هذا ان الاسلام زي السفينة بالضبط مثل السفينة الان المصيبة التي يعيشها المسلمون الان هي المصيبة المشكلة في حرية ان يقول الانسان ما يريد حتى لو كان كفرا يعني ليست حرية الفكر انما هي حرية الكفر عادش فكر دلوقتي اصبح كفرا ان يحق لكل انسان ان يكتب ما يريد بس يبعد عن انه يشتم رئيس الجمهورية فقط انما يشتم رب العالمين ماشي يشتم الرسول الكريم ماشي يسب الدين ماشي في قانون اللي يسب الدين ياخد ست شهور هذا القانون لم ينفذ ساعة واحدة وهو سب الدين مال الدنيا مال الشوارع وسب الدين كفر بالله العظيم وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم وسب الله كفر بالله العظيم اللي يعمل الثلاثة دول كافر مرتد لا يعذر بالجهل ولا يراجع وتنطبق عليه كل الأحكام التي تنطبق على المرتد تبين منه امرأة ولو مات بعد السب يصير ماله فيئا ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه كافر بالله العظيم وإحنا بنعذر بالجهل في مسائل التوحيد لكن في دي لا عذر بالجهل ليه لأن العذر بالجهل بيكون دلالة الدليل خفية فيها خفاء أو الدليل نفسه ممكن يخفى لكن تبجيل الله عز وجل وتوقيره وتعظيمه وكذلك تعظيم رسوله الكريم وكذلك تعظيم دين الله مش عايز علم لما انطبع في نفوس الناس جميعا ان السب اهانه وكل الناس متفقين على ذلك واحد بيسبك انت ليه بتغضب بتقول اهانني اذا كل الدنيا عارفه ان السب اهانه فالذي يسب ربه ما يعرفش ان ربه تبارك وتعالى لا يهان ولا يسب وينبغي ان يوقر ويعظم ويبجل هذه مسألة مفطور عليها كل الناس انما مسائل التوحيد الاخرى ممكن يخفى على الانسان شيء الدليل برمته يخفى او قد يعلم الدليل ولكن لا تعلم الدلالة من الدليل يعني لما مثلا يكون في معرض الكتاب كتاب بيسب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يعرض هذا الكتاب على رجل مسؤول كبير له حق مصادرة الكتب اللي زي دي ويقال هذا الكتاب يسب الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون رده لا مصادرة لأي كتاب إلا بحكم قضائي إيه معنى هذا الكلام إيه معنى هذا الكلام عايزني آخذ الكتاب اللي فيه سب صريح وأروح للقضاء ونقعد بقى نلابط بعض طب في المدة دي يباع الكتاب لان طالما ما فيش حكم قضائي صدر بمصادره كتاب يبقى يباع الكتاب خلاص يبقى ما فيش داعي للحكم القضائي لانه على ما ناخد حكم قضائي يكون الكتاب اتباع وتوزع ووصل للناس فهذه حرية كفر ما ينبغي ابدا لمثل هذا ان يمر طب احنا نعمل ايه كجماهير ما الذي نفعله ازاء هذا اذا استطعنا ان احنا نبرق برقيات للمسؤولين الذين ينظرون إلى مثل هذه الكتب ويمررونها ويعطون لها التصاريح كيف مر مثل هذا الكتاب وفي الفقرات الفلانية والفلانية والفلانية نفعل ولا نتأخر أنا عجزت عن مثل هذا هناك حل دائما ندعو إليه وهذا الحل أن تربي ولدك تربي ولدك لهم في جحافل طابور الخامس طلع كله من الجحور وهو طابور مزعج وكثير ومعهم إمكانات إمكانات خطيرة معهم الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وعندهم إمكانيات عقد الاجتماعات في كل مكان بلا أي نكير وعندهم أيضا إمكانية إصدار المجلات أيضا وأنت ليس عندك شيء لما بتحب تلخص مجلة بتدخ السبع دخات وما تعرفش تطلعها برضه 600 قانون ينتظرك في لت من الأول والثاني والثالث والعاشر هيكلبشك العشرين فلت من المية هيمسكك المتين وهكذا قوانين موضوعة لك أصلا طيب عندنا سكة أسهل وإن كانت أطول لكن عائدتها على الأمة في مجموعها مع العمر أفضل وهي أن تربي ولدك طلبة العلم يبطلوا لعب يبطلوا همبكة بقى طالع رايح المحاضرة جاي من المحاضرة راكب المواصلات نازل من المواصلات انت عندك ايه حصلت ايه ولا حاجة حررت مسألة جزئية تعرف تحرر مسألة جزئية ولا يعرف حاجة هذا لعب مش ممكن يكون اعدائنا خصومنا في منتهى الجدية واحنا بنلعب اللعب ده ويتذرع بان هو شغال والشغل عشر ساعات والكلام ده هو وهذا ما يصد ابدا صاحب القضية لو عنده ساعة واحدة في اليوم يقدر يحصل فالقصد يا اخوانا المنكر العام يهدد المجتمع كله زي صاحب السفينة بالضبط رجل طلعت في دماغه يخرق السفينة لو تركته هلكت معه احنا مش هنترك المسألة عشان نبقى في بلادنا زي تركيا لابد ان احنا يكون عندنا حلول عملية على قدر استطاعتنا لكن انت ترجع مرة أخرى وتوصف القضية توصيفا دقيقا وتنظر ما هي مواهبك وعلى ضوء المواهب دي كيف تنفع الأمة بها فهذا الحديث يدل على الهلاك العام إذا ترك الإنسان إذا ترك المجتمع ككل مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمثل قوم استهموا في سفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فيا إخوانا اللي بيحصل في الجرائد والمجلات يعني شوف النهاردة مثلا من ضمن ال ال ال السهام الموجهة إلينا الحادثة اللي اتنشرت أخبار يوم النهار قال لك رجل يلبس النقاب في حجرة زوجته جاب لك صورة إنسان منتقب ها وصورته وهو بداري وشه وبعدين كتب تحت النقاب تحت صورة المنتخبة النقاب أداة الجريمة والراجل يعني ايه في الاول قال لك انا بصراحة من زمان طول عمري عمال انشر حوادث وبلاوي زرقاء والكلام ده وانا بحاول بقدر المستطاع على مدار 25 سنة اتحاشى النشر في قضايا الاداب لكن دي بالذات هينشر ألا يعني ما مرش على مدار 25 سنة حاجة انيل من كده فوتها طب دي دي ليه ليه دي ما فاتتش طالما انها قضايا الاداب وكان المفروض تفوتها زي اخواتها والله انت راجل بقى ما بتضرش قضايا الاداب كنت تفوتها زي اخواتها لا ما يفوتهاش لان هم مستنيينها ومش عايز اقول مألفينها واحنا مجربين احنا مجربين امينة السعيد التي ذهبت الى حيث القت برحلها ام قشعمي واخد بالك دي كانت بتألف قصص على المنتقبات في مجلة المصور في باب اسألوني وتألف قصة على واحدة منتقبة اتهموهم بالفحش واتهموهم بالسرقة واتهموهم بكل باقعة اه ال الولد ده اللي بتاع الاخبار يوم النهارده راح لبنت 23 سنة متجوزة واحد سنه 50 سنة وعايز بقى ايه كده يروح معاه ويجي معاه فقال لها احسن حاجة البس نقاب واجي قالت لجوزها بص بقى انا ليا صديقه اتعرضت لها في النادي لكنها ما بتكلمش رجاله ابدا ولا يمكن تسمح لصوتها يطلع للرجال فاذا شفتها لا تقول لها سلام عليكم ولا ازاي الحلوى الكلام ده خالص ولا تنطق ادي افاك على طول لانهم ناس ملتزمين الراجل ما كدبش خبر وطبعا الكلام ده خلاص على مدار سنتين القصه ايه ماشي واخد بالك هو لك شوف يا اخي اللي- يعني اللي يخلي الانسان يحس ان القضيه متفبركه ان الراجل جه واتعشى والكلام ده والاختين بياكلوا مع بعض جوه الراجل طبعا مش عايز يقول لها ده كذا وبتاع وكفايه عليها بقى تروح بيتها بقى خلينا ننام لا ما قالش كده قام واخد بعضه نايم في اوضته ها يوم يقول لك ايه يوم يقول لك انه قام بالليل اتزنق عايز يدخل الحمام فلقى صاحبنا رايح يستحمى قال له يعني حبكت يعني الليله بقاله سنتين يا اخي ها وحاطط فوطه والكلام ده هوت عليه ومش عارف ايه فمن ربكته الفوطه راحت يمين راحت شمال قام الدقن باينه قال له يعني ملتحي منتقب أه، تيجي ازاي دي ها شوف يا اخي يقول لك انه ملتحي علشان يبقوا زناه كلهم يبقى النقاب اداة الجريمة واللي بيزن مين ملتحي ادي حاجة انا عارف ان هيطلع الوف مؤلفة يقول لك ملعون ابو النقاب وادي الملتحين ولاد الذين والكلام ده هيصدقوا القصة وفي ناس كان ممكن هتنتقب هتبطل بقى القصة دي نفسها تنتقب يقول لك انا كده هجيب الشبهات على نفسي وترجع لورا واللي عمالين يحاربوا النقاب واحد زوجته عايزه تنتقم يقول لها شايفها فاكر القصه بتاعت كذا وكذا وكذا مش عارفين الكلام ده عاجبك الموضوع ده تقوم الست تسكت بدل ما كانت هتنتقم لا ترجع لورا هيكلفنا احنا ايه كدعاه هيكلفنا ان احنا نضيع وقتنا في الكلمتين اللي انا بقولهم دول بدل ما كنا نمشي قدما ونكسب خطوه جديده لا رجعنا خطوتين لورا عشان نبين ان القصه مش كده واخد بالك وخصومنا لهم ايه لهم طرق و... ومحاورات يعني اذا مثلا ما كانش عارف يوقفك يعطلك شويه اذا ما كانش عارف يوقفك خالص يعطلك شويه يقوم يحط لك صخره وبعدها صخره تقوم تنط من على الصخرات تقوم تتكعبل تقوم تقع تقوم تعرج شويه فما تعرفش تجري بنفس سرعتك هتمشي اعرج يكون هو لحق يعمل لك ايه مطب ماشيين معانا بالنظام ده على طول طيب إذا كان النقاب أداة الجريمة وأنا لا أنفي إن يكون في ناس فساق بيستغلوا النقاب برضه علشان برضه نكون منصفين وأنا لا أنفي إن يكون واحد ملتحي وأكثر خلق الله فجورا ما انفيش المسألة دي ولا أعطي لكل ملتحي صكا بالأمان ولا صك بالاستقامة ولا لكل منتقبة صكا بالأمان ولا صك بالاستقامة لا لكن هل من العدل ان انا اقول ان النقاب اداة الجريمة ليس من العدل طب ما على المقابل صفحة جريدة الحوادث اللي هي افجر جريدة واخس جريدة جريدة الحوادث لانها هي التي اغرت الفساق بالفسق ده هل يا اخوانا معقول ينشر في الجريدة ان واحد من الشرقية وواحد من المش عارف الغربية متجوزين بعض ايه المصلحة يطلع خبر زي ده نفسي افهم ايه المصلحة ده يقوم يغري واحد فاسق نفسه يعمل نفس العملية اللي يعملها يقوم يطلع خبرين ثلاثة عن القصة دي فيتصور فاسق آخر إن الدنيا اتملت شذوذ إنما لو كتموا هذا الفجور وما فيش حد بيقرأ حاجة الناس تتصور إن المجتمع نظيف وندي عبرة ايام ما كان في مواجهات بين الجماعه الاسلاميه والشرطه آه، فكان كل يومين يقول لك جنازه عسكريه للضابط الفلاني اللي قتلوه فلما المساله وجدوا ان هتضر اضرارا بالغا بمساله الامن والكلام ده قاموا كاتمين على الخبر تماما وعمرك ما كنت تقرا خبر عن جنازه عسكريه حد واخد بالك ازاي فالنهارده لما نيجي ننشر بقى الحوادث وولد قطع امه 16 حزب وواحده سمت جوزها وولد ضرب ابوه والكلام ده انتوا عايزين ايه من ورا القصه دي احنا عارفين ان الدنيا مليانه شر عارفين ان في عيال بيضربوا ابهاتهم وفي زنا وفي شراب خمر احنا كلنا عارفين القصه دي ايه معنى انك تنشرها عايز تقول لي يعني الدنيا فيها شر لا انا عارف قوي ان الدنيا فيها شر ومش محتاج حد يعرفني ان الدنيا مليانه شر فايه معنى ان ينشروا هذا الشر كل اسبوع في صحيفه قد كده؟ لانهم بيغروا الفساق بممارسه الفسق والناس اللي ما عندهاش ضمير تتصور ان المجتمع بقى كرخان اللي عايز يعمل حاجة يعملها له أسوة ايه ايه هذا الكلام فمن ضمن الحوادث اللي دايما نقراها يقول لك القبض على رجل لبس ايه بدلة ضابط شرطة وعمل نفسه ضابط طب ليه بقى بالمنطق دوت ما تكتبوش كده بذة الشرطة أداة الجريمة مع ان اللي بيلبس بدل ضابط الشرطة اكثر اجراما لان هو بي- بيلبس القانون مش كده ولا لا يعني و- لبس الرد يعني مثلا من ضمن الحوادث اللي فاكرها انا في المنوفية جماعة لبسوا ف- قبل العيد بإيه؟ بحوالي 10 ايام كده كان في ازمة في الدقيق واخد بالك قام جماعة ايه ركبوا عربية آه، ب- اللي هي الكحل دي لابسين رتب واخد بالك وعربية بمقطورة اشولت دقيق خلاص والناس عمالة تبيع والعربية دي قريبة ايه منهم طبعا معنى ان في عربية شرطة قريبة منهم والدقيق ع- بي- يعني بيتطحنوا عليه والشرطة دول واقفين ما بيعملوش حاجة اذا القصة ايه ماشي سلك مفيش مخالفة للقانون اهو ويكتشف كل الناس اللي اشتروا الدقيق انه جبس شوف بقى لما يروح يعمل كحكه كده واخد بالك ها ولا يعمل بسكوت كده يقوم فجاه يقوم ناشف في ايده كده واخد بالك دقيق حامي طب دول عملوا القصه دي ليه؟ قال لك عشان يسلكوا المساله مع قانون واقف ماشي وجابوا القصه بكاملها فهل النهارده اقدر اتهم البدله ديت واقول نلغي البدله لان في ناس بيلبسوها ويعملوا نفسهم ضباط وكذا وكذا الى اخره؟ لا ما يقولوش دي. لما نيجي نحقق المسألة يقول لك لا يا اخي اصل دي يعني شراذم ودي حالات بتحصل في احسن عائلات وحتى المجتمع الامريكي نفسه بتحصل فيه. واخد بالك؟ كما لو كان المجتمع الامريكي ده حته من الجنه كده. حدوث المنكرات فيه امر يعني بالغ ال- الغرابه والشذوذ. ده نوع من المعوقات الدائمه اللي بتقف في طريق الدعاء الى الله سبحانه وتعالى وطريقنا كلنا كمجموع ناس بيدعوا الى السنه وناس بيحملوا الرايه عشان يسلموها للاجيال التي تحت بعد ذلك خفاقه مرفوعه. فاحنا بنقول يا اخوانا ده الكلام ده انما المقصود المجتمع كله المجتمع كله فالمنكر العام إذا لم نأخذ على أيدي هؤلاء أو ننبه على الأقل ونبين إلى الله عز وجل أننا أعذرنا ونبهنا وما سكتنا فيوشك أن يكون هناك هلاك عام يحصد كل هؤلاء الذين يعيشون في هذا المجتمع وتركوا هؤلاء الجناه على الشرع يمارسون مثل هذه الأفاعيل ولم يأخذوا على أيديهم يبقى إذن الترك العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من عاقبته الهلاك العام أيضا من العواقب التي يبتلى بها ال- التارك لهذه الشعيرة الواجبة اللعن الطرد من الرحمة كالآية التي ذكرتها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فإنما لعنهم الله وطردهم الله عز وجل بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وأيضا من العقوبات التي يواجهها هذا المجتمع الذي ترك هذه الشعيرة أن يدعو الله عز وجل فلا يستجاب له حديث حذيفة الذي حسنه الترمذي لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لينزلن الله عز وجل بكم عقابا فإيه- حتى يعني إذا دعا خياركم فلا يستجاب لهم حديث يعني آه، لفظه بهذا المعنى وطبعا هذه باقعة خطيرة لأن إذا أوصدت أبواب الرحمة من قبل الله عز وجل عنك إذا لا أحد يفتحها لك أبدا أبدا فمعنى أن يدعو خيار الناس رب العالمين تبارك وتعالى ولا يستجيب هذه مسألة خطيرة لأن كل شيء نحتاجه في دنيانا إنما نلجأ فيه إلى الدعاء دعاء الملك تبارك وتعالى إنما يحجب الله عز وجل هذه الإجابة عن الداعي عقوبة له أنه ما تمعر وجهه لله عز وجل لما رأى فلانا يفعل المنكر فدي من العقوبات التي يعاقب بها المجتمع أو يعاقب بها الفرد بسبب ترك هذه الشعيرة طبعا الأمر طويل عشان إذا حبينا نعمل إحصائية للمشاكل أو للعقوبات يعني التي تصيب تارك هذه الشعيرة فلا شك أننا سنفيض في الكلام أكثر من هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين